الأصحاح السادس عبارة عن مفهوم السلوك بالروح أول حاجة في السلوك بالروح هي إيه؟ إيه الترمومتر اللي تعرف بيه إنك سالك بالروح؟ أول حاجة عدم إدانتك للإيه؟ للضعفاء بل بالعكس مساندتهم في الخلاص أيها الإخوة إن, إن سبق إنسان كلمة إن سبق يعني إيه؟ يعني واحد اتزحلق أو واحد حمل خارجا عشان كده إن, إن سبق إنسان فأخذ في زلة معناها واحد ضاع من إيديكم عارف أنت ماشي ومعاك أخوك الصغير أو عيل صغير وراح فالت من ايدك وجري تبقى حاسس حاجه ماسكها تقول يا عين ده كان في ايدي انا اللي ضيعته ده كان في ايدي انا اللي ضيعته السلوك بالروح هو اتحاد مع اخواتك بحيث ما حدش يفلت من ايدك واذا فلت اصلحوا مثل هذا بروح الوداعه ناظرا الى نفسك لئلا تجرب انت ايضا هو ده صدقوني الترمومتر اللي الواحد يعرف فيه ان كان عايش مع ربنا ولا مش عايش مع ربنا يوم ما تبقى عايش مع ربنا بتبقى حاسس كل نفس تسقط كانك انت اللي سقطت وكل نفس تضيع كانك انت اللي ضاعت وتبقى شاعر ان النفس اللي ضاعت دي فلتت من ايدك وتبقى خايف على نفسك الحته اللطيفه ايضا يقول اصلحوا انتم الروحيين بروح الوداعه مش بالوداعه ايه يعني بروح الوداعة يعني الوداعة مش من عندك دي عطية الروح القدس بروح الوداعة يعني الوداعة دي مش شطارة لكن دي ثمر روح ربنا جواك قل له يا ربي روحك يستطيع ان يعطيني روح الوداعة عشان ايه عشان ما وبخش الناس بالعنف فاول آه علامة من علامات السلوك بالروح هو إصلاح الآخرين بالحب وبروح الوداعة بعمل روح الله فيا لكي أكون وديعا الحاجة التانية احملوا بعضكم أثقال إيه أثقال بعض إيه يعني احملوا بعضكم أثقال بعض يعني مين فيكم ما عندهوش حمل كلنا تحت الحمل كلنا تحت الثقل كلنا تحت الخطيه اسند اخوك وهو تعبان هيسندك وانت تعبان اسند اخوك وسط التقل بتاعه هيجي وقت انت هتبقى حاسس بالتقل وهتلاقي في غيرك ايضا يسندك فما فيش انسان ليس له ثقل وهكذا تمموا ناموس المسيح ايه يعني هكذا تمموا ناموس المسيح يعني خليكم ناس ايه في محبتكم ايه محبة ملتزمة أو محبة خاضعة للناموس بس أنهي ناموس خاضعة لناموس المسيح يبقى قلنا الحرية حرية الإيه عايزة انطلاقة عايزة قبول العبودية بفرح للآخرين عايزة سلوك الروح عايزة حب للآخرين عايزة أيضا أن أشعر بثقل خطاياي عشان زي ما بحمل الثقل اللي عند الآخرين في غيري يحمل الثقل معي ولكن ليمتحن كل واحد عمله وحينئذ يكون له الفخر من جهة نفسه فقط لا من جهة غيره لأن كل واحد سيحمل حمل نفسه إيه يعني العبارة دي في الواقع الناس المتهودين عملوا إيه عملوا تريك مش لطيف إيه التريك اللي مش لطيف الجماعة المتهودين دول مسيحيين ونادوا بأن الإيمان زائد أعمال الناموس يتم الخلاص معلمنا بولس الرسول قال شيل كلمة أعمال الناموس وقول الإيمان العامل بالمحبة يتم الخلاص اللي حصل إن الجماعة المتهودين عملوا إيه؟ أعمال الناموس دي هم عاملينها بجسمهم مختتنين فانشغلوا عن نفسهم بالآخرين بس مش لإصلاحهم لكن انشغلوا بالآخرين عشان ياخدوا فخر يروحوا أورشليم يقولوا شوف احنا رحنا أنطاكيا ختنا مثلا 200 ألف واحد يقولوا ياه يقولوا أهو هي دي الخدمة بتاعتنا إن إحنا رحنا ورجعناهم وختناهم وجبناهم بعد ما كان بولس هيضيعهم عشان كده شوف ال- الآية 12 يقول إيه جميع الذين يريدون أن يعملوا منظرا حسنا في الجسد إيه هو المنظر الحسن في الجسد ختان عندهم منظر حسن هؤلاء يلزمونكم أن تختتنوا لئلا يضطهدوا لأجل صليب المسيح فقط بدل ما يشيلوا صليب المسيح ويدخلوا في الآلام ويكرزوا بالإيمان قالوا احنا نشغل نفسنا بموضوع أعمال الناموس ونروح والنادي ونختن الناس ونرجع أورشليم ونهيص ونقول للناس احنا لنا فخر لأننا ختنا أعداد لا حصر لها من المؤمنين عشان كده هنا بيقول ايه الآية الثلاثة إن ظن أحد أنه شيء إنه قادر إنه يعمل حاجة ده غلبان وهو ليس شيئا قاعد يفتكر بأعمال الناموس فاكر نفسه يقدر فإنه يغش نفسه ناسي نفسه ناسي خطاياه ومليان كراهية ومليان شر وجاي يقول للناس يا جماعة اختتنوا ولكن ليمتحن كل واحد عمله المفروض يمتحنوا نفسهم هل بالحق هم فيهم حب ولا جايين يخدعوكم ولا جايين ياخدوا اكليل على حسابكم اكليل بشري يعني ولا جايين ياخدوا افتخار بين اليهود على حسابكم عشان كده بيكلمهم لان لو كرز بالصليب بس في اورشليم هيقولوا لهم حتى انتوا كمان سبتوا موضوع الختان فممكن اللي- المتهودين اللي في ال- في اليهوديه ي- ايه يضطهدوهم ما هي اصلهم جروب والجروب ده طلع منهم مجموعه جوه يشككوا الناس في بولس الرسول وفي خدمته فلو رجعوا قالوا لهم قلتوا ايه؟ قال لهم ياه لا ده طلع بولس صح هيدخلوا تحت الضيقه فهم مش عايزين يشيلوا الضيقه هم عايزين يرجعوا يقولوا احنا ختنا اعداد كبيره من الناس لان كل واحد سيحمل حمل نفسه هو ما فاكرين لما يختتنوكم ده ي- يبررهم قدام ربنا ابدا ولكن ليشارك الذي يتعلم الكلمة المعلم في جميع الخيرات لا تضلوا الله لا يشمخ عليه جايين بروح الكبرياء الله تضلوا الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد الحتة دي بتعجبني قوي الذي يزرعه الإنسان إيه إياه يحصد من يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية المسيحية المسيحية زراعة وحصاد وليست شراء وبيع هم من جوه يشتروكم ويبيعوا فيكم أنا بقى بقول لكم إن المسيحية ازرعوا ما هو للروح يعني خلي الروح إيه التربة بتاعتكم اللي يشتغل فيها الروح القدس قلوبكم يشتغل فيها الروح تيجي مطلعة ثمر الروح إذا خليتوا قلوبكم يشتغل فيها أعمال الجسد اللي هي الختان والحاجات دي هتطلع إيه؟ مفيش قوة مفيش قوة الروح وبعدين يكمل فلا نفشل في عمل الخير لأننا سنحصده في وقته إن كنا لا نكل يبقى هنا قلنا الحرية قلنا الحرية حب الحرية عمل لخلاص الغير الحرية اتضاع الحرية تتميم الناموس ناموس المسيح خضوع لناموس المسيح الحرية زراعة مستمرة بلا يأس بل في رجاء بيقول لهم ايه لا نفشل في عمل الخير خليهم يعملوا اللي عايزين يعملوه خلينا احنا في شغل الخير لا نفشل في عمل الخير لأننا سنحصد في وقته إن كنا لا نكل فإذا حسبما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع ولا سيما لأهل الإيمان الآيتين دول لزاز ليه؟ لأن بيحطم أكتر حاجة موجودة عند المتهودين أول حاجة العمل الدائم بلا يأس أو العمل الدائم المملوء رجاء النقطة الثانية اتساع القلب في العطاء الجماعة المتهودين ناس قلبهم ضيق يقولوا احنا ندي اليهود بس او اللي من اصل يهودي لكن خليكم قلبكم كبير فلنعمل الخير للجميع ولا سيما لأهل الإيمان يعني خلي قلبك كبير لكل الناس وسيبك من القلب الضيق اليهودي المليان تعصب فبيخبط المتهودين في أخطر ضربة بالنسبة ليهم وهو ضيق القلب أو ضيق الأفق وارتباطهم في حدود اليهودية بعد كده بيكلمهم على ايه ما اكبر الاحرف وطبعا دي بتعلمنا ان الواحد يشتغل ولا ييأس ابدا اشتغل طول ما ربنا مديك نفس ما تبطلش شغل انظروا ما اكبر الاحرف التي كتبتها اليكم بيدي دي الرسالة الوحيدة ربما اللي كتبها معلمنا بولس الرسول بايديه عشان يبقى مسؤول عنها ودي علامة ان هو اداهم تخصيص خاص دول بتوعي والموضوع في منتهى الخطورة ولا أأتمن إنسان إنه يكتب الرسالة أنا اللي أكتبها عشان يعرفوا مدى أهمية الرسالة وده رأي ذهبي الفم بعد كده بيتكلم على افتخار الناس بالإيه لكي يفتخروا في جسدكم يعني انتوا اللي تختتنوا وهم اللي يفتخروا قولوا شوف احنا عملنا مز- منظرا حسنا أما من جهتي فحاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي قد صلب العالم لي وأنا للعالم. طبعا هنا العالم مش السماء والأرض، العالم يعني الحياة الزمنية. العالم وأنا. العالم مات عني صلب. أبص له كده ما لاقيش حاجة تستاهل أشتهيها. أنا مت فلا أحمل شهوة حتى لو العالم في حاجة عدلة أنا داخلي ما عنديش إمكانية إن أنا أشتهي فالعالم اتصلب وأنا اتصلبت العالم اتصلب من أجلي في المسيح صلب عشان ما اشتهوش وأنا اتصلبت عشان ما يبقاش عندي إمكانية الصلب فأنا لا أنا عايز أمور هذا العالم المخادعة ولا العالم يلاقي فيا حاجة تعجبه بالنسبة للعالم الحتة اللذيذة بعد كده يقول ليس الختان ينفع شيئا ولا الغرلة بل الخليقة الجديدة قاعدين تتكلموا عن جمال الجسد بالختان وأعمال ال... يعني سايبين الموضوع الرئيسي الخليقة الجديدة اللي خدناها بالروح القدس وفي مياه المعمودية وقاعدين نتكلم عن أعمال الجسد خلي تفكيرنا لا في الغرلة ولا في الختان ولكن في الإيه في الخليقة الجديدة فكل الذين يسلكون بحسب هذا القانون قانون الصليب صلبنا عن العالم عليهم سلام ورحمة وعلى إسرائيل أي على الكنيسة وعلى إسرائيل الله فيما بعد لا يجلب أحد علي أتعابا كفاية بقى أنا حملت كتير وشلت آلام وجراحات من أجلكم لأني حامل في جسدي سمات الرب يسوع حامل الآلام والأتعاب أو أو حامل ختم ختم الروح القدس اللي بيه أنا في ملكية المسيح أو أنا عبد للمسيح أو أنا جندي المسيح لأن الثلاثة دول كانوا بيتحط عليهم سمة اسمها سجمة اللي هي ختم كده يتختم في القورة أو في اليد اليمين للعبد وللحيوانات بتاعة الإنسان وأيضا للعسكري لل- في الجيش وأيضا لإيه؟ آه علامة الملكية وعلامة التكريس دي دي أنا بتاع هذا الشخص فبيقول لهم كفاية أنا دقت ألم كتير من أجلكم ومن أجل المسيح كفاية ما تكتروش ما تقلوش الآلام عليا نعمة ربنا يسوع المسيح المرة دي بيقول لهم إيه كل مرة يقول نعمة ربنا يسوع المسيح معكم المرة دي يقول مع روحكم خلي تركيزكم على الروح وعلى عمل الله جواكم وخليكم في الانسان الداخلي وما تنشغلوش بالايه باعمال الجسد خليقه الجديده عطيه الميلاد الجديد اللي خدناه في المعموديه بالروح القدس اخذنا ميلاد جديد واصبحنا في المسيح خليقه جديده نحمل سمات المسيح فينا كده نبقى خلصنا غلط يا ما يمشي بسرعه شويه